بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين هقرا بنعمة المسيح المزمور رقم 63 من مزامير داوود لما كان في برية يهوذا يعني صلى المزمور ده وهو في البرية في الصحراء عشان تعيشوا أجواء هذا المزمور يا الله إلهي أنت إليك أبكر عطشت إليك نفسي يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك لأن رحمتك أفضل من الحياة شفتي تسبحانك هكذا أباركك في حياتي باسمك أرفع يدي كما من شحم ودسم تشبع نفسي وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك لأنك كنت عونا لي وبظل جناحيك أبتهج التصقت نفسي بك يمينك تعضدني أما الذين هم للتهلكة يطلبون نفسي فيدخلون في أسافل الأرض يدفعون إلى يدي السيف يكونون نصيبا لبنات آوى ده من حيوانات البرية أما الملك فيفرح بالله يفتخر كل من يحلف به لأن أفواه المتكلمين بالكذب تسد نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين أولا بهنيكم بعيد الصليب اللي هو يوم السبت إذا أراد ربنا وعشنا الكنيسة القبطية بتبتدي بعيد النيروز أو رأس السنة القبطية أو سنة الشهداء في أول توت وبنفضل نحتفل بعيد النيروز لمدة 17 يوم أو 16 يوم و عيد الصليب يجي يوم 17 فعيد الصليب هو أول عيد بتقابلنا في السنة الكنسية وعيد الصليب لأن الصليب هو كل أملنا بنحتفل بيه ثلاث مرات وإحنا بنحتفل متأسف بنحتفل بيه ثلاث أيام لكن أيضا بنحتفل بالصليب ثلاث مرات مرة عيد الصليب بتاع سبتمبر اللي احنا فيه اللي جاي ومرة عيد الصليب في شهر مارس 19 مارس ومرة عيد الصليب بنحتفل بيه يوم الجمعة الكبيرة اللي هي جمعة الصلابوت فبنحتفل احنا في شهر سبتمبر ده بعيد الصليب والاحتفال بيقعد لمدة 3 أيام يعني معنى كده ان احنا بنبتدي السنة القبطية ب 19 يوم فرح وده تعبير على ان مسيحيتنا كلها تدور في دائرة الفرح كنت اتكلمت وإياكم من عدة أسابيع عن النعم السبعة التي يعطيها الله لنا في كل يوم فبنقف ونشكره ونقول نشكرك يا رب لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا قبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة توقفنا قلنا أن هذه النعم نصليها بصيغة جماعية ونصليها احنا كل انسان مؤمن بيصليها وبتاخد الشكل الطقسي والكنسي لما ابونا بيقف يصليها بيصليها بحسب النغم وبحسب المناسبة بنصليها في كل المناسبات وبنصليها باللغة الجماعية كأننا نصلي من أجل الخليقة كلها والنعم السبعة زي ما حضراتكم عارفين ان رقم سبعة ده احد ارقام الكمال ورقم الكمال لانه بيكون من ثلاثة واربعة ثلاثة هو الايمان بالثالوث واربعة انتشار هذا الايمان في جهات الارض الاربعة فيبقى يعني اكتمال الايمان بالثالوث بالله الثالوث وأربعة بتمثل جهات الأرض فكأن الرقم ده بيجمع السماء والأرض عشان كده بنسميه رقم من أرقام الكمال والله بيعطينا هذه النعم يعطيها للجميع بنشكرك يا رب لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا توقفنا عند دي والنهاردة أحب أتأمل وياكم تأمل قصير على عضتنا بس عايزك وانت بتسمعني وانت بتتأمل في هذه الصلاة المتكررة كل يوم أكتر من مرة ان هذه النعم السبعة تنطبق على الصليب تقول لي ازاي يعني مثلا لما نقول له نشكرك لانك سترتنا سترتنا بالانجليزي يعني كفرد اس غطيت علينا والله غطى علينا بهذا الخلاص النهارده لما نقول نشكرك يا رب لانك عضدتنا العضد اللي هو العضلات والساعد والايد زي بالظبط لما بيبقى واحد يبقى قاعد على الارض وعايز يقوم بيجد صعوبه يقوم يقول للي جنبه ايه هات ايدك مش كده عارفينها دي طبعا في حياتنا الاجتماعيه هات ايدك يعني ايه عضدني عشان اقدر اقوم هو حلو وكويس لكن عضدني عشان اقدر اقوم العضد عضد يعني support support اس كلمة لأشكرك لأنك عضدتنا المسيح على الصليب يمد ذراعيه لكي ما يعضدنا يعني المسيح في أحد أوجه الصليب ليه اتصلب وفارد إيديه على الصليب كده لأن كل ما تنظر للصليب تتذكر أنه يعضدك داود النبي في المزمور بتاع النهاردة يقول إيه التصقت نفسي بك يمينك تعضدني دي في آية 8 مزمور 63 آية 8 التصقت نفسي بيك يمينك تعضدني والتصقت نفسي بيك اللي هي كل أوجه العبادة يعني كل العبادة اللي موجودة وبنتعلمها في كنيستنا هي شكل من أشكال الالتصاق بالله لما بتصلي في الأجبية لما بتحضر قداس لما تمارس الأسرار كل ده أشكال من أشكال الالتصاق بالله الاقتراب إليه والالتصاق به التصقت نفسي بك يا رب يمينك تعضدني أنا محتاج يا رب أنك تعضدني والحقيقة الله عندما يعضد البشر يعضدهم بأشكال كثيرة لكن أنا عايز أتأمل وياك في أربع فئات من البشر الله يعضدها الفئة الأولى ممكن نقول الله يعضد الفئات الضعيفة جسديا في بشر عندهم ضعف جسدي احنا بنسميهم المرضى والمريض ده بكل أوجه أنواع المرض ربنا يحفظ الجميع كل أنواع المرض الأمراض السهلة والصغيرة والخفيفة واللي بتقعد يوم ولا اتنين وتمشي والأمراض الكبيرة اللي بتمتد لوقت أكتر الله يعدد الفئات الضعيفة المرض أو المرضى سواء المرض ده جسدي أو نفسي يقول كده في مزمور 41 عبارة جميلة قوي طوبى للذي ينظر إلى المسكين الرب يحفظه ويحييه الرب يعضده وهو على فراش مرضه يعضده يعني يسنده يعني ممكن يجي الدكاترة والأطباء يقول لك الحكاية اللي قدامنا دي ملهاش حل عننا وبعدين يلاقوا ان الشخص المريض ده ربنا اتمجد فيه ابتدى يسترد صحته شوية أو مثلا يكون يقول إن الموضوع ده هو هياخد منك 10 15 يوم يوم الله يعضدك ال 10 15 يوم يبقوا سبعة أيام يعضدك فالله يعضد الفئات الضعيفة زي الضعيفة جسديا والضعيفة نفسيا المريض في العهد القديم نقرأ عن حسقية النبي حسقية كان ملكا على يهوذا ويقول عليك في الكتاب كده التصق بالرب ولم يحد عنه كان ملك كويس ملك صالح بل حفظ وصاياها التي امر بها الرب موسى راجل ماشي كويس خالص وبعدين يا حسقية حسقية تعرض لمرض شديد قوي ولأنه كان صالح وذو أعمال جيدة في مملكته وكان عنده رغبة داخلية أنه يخدم ربنا أكتر ف وقف يصلي قدام ربنا لما عرف مرضه الشديد دهوت وقال له ده انت هتموت خلاص فوقف يصلي يقول ايه اه يا رب اذكر كيف سرت امامك بالامانه وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك عارفين عتاب المحبه كده او العلاقه بيقول له يعني يا رب ده انا ماشي قدامك صح خالص انظر الي وارحمني وابتدى يبكي بكاء مرا وبعد ما أشعيا بلغه قال له ده أنت خلاص نهاية حياتك وصلت بعد ما خرج خارج المدينة رجع لأن الله أعلمه وراح لحسقية وقال له أن الله سيشفيك ويزيد عمرك 15 سنة يعضده وعطاله فرصة أنه يخدم أكتر وأكتر في كل معجزات الشفاء التي صنعها السيد المسيح كان يظهر للإنسان كيف يعضده طبعا كلكم فاكرينه اللي كان مطروح على البركة ال 38 سنة ده يعني بلغة الطب كده العضلات نشفت وراحت وما قعدش فيه حركة ولا يقدر يشيل الشاي حاله صعب حتى لما كان يحتاج انه زقه بس يتزقف عشان ينزل البركه مش لاقي الزقه دي كمان يا حالتك صعبه جدا يوم ياتي اليه المسيح ويقول له السؤال الجميل ما يقولوش مثلا انت عيان بايه ولا عملوا لك عمليه ولا ما عملوش ولا حياتك ماشيه ازاي ولا اي حاجه سالوا سؤال جميل اتريد ان تبرا الاراده الإرادة فقال له بس ما عنديش حد يزقني شوف بقى الصحة التي دبت مرة واحدة وكيف عضده الرب قم واحمل سريرك وامشي مش قوم وامشي واخدين بالكم مش قوم وامشي ده قوم وامشي دي في حد ذاتها معجزتين انه يقوم وانه يمشي لا ده كمان بيمشي بصحة كاملة ويعضده فيحمل فراش الفرشة اللي نايم عليه حطوا قدامكم كل المعجزات اللي صنعها السيد المسيح مع فئات المرضى وهم كتيرة خالص بنقابلها في الإنجيل كيف شفى مرضى كثيرين كبار وصغيرين بأشكال وكيف عضدهم حتى التعضيد بيجي في ان الانسان يحتمل صليب المرض تاخدوا بالكم من الحكايه دي, دي ربنا يحفظ الجميع احيانا الانسان يصاب بمرض ياخد وقت والمرض ده مين يسنده فيه في دكاتره وفي مستشفيات وفي ادويه لكن لازم ايد الرب التي تعضد تقوم لما تزور المريض ده تحس كده انه ممتلئ بالرجاء ممتلئ بالرجاء وتستغرب وتبقى مستعجب مرة من المرات كنت بزور بنت عندها أتعاب شديدة خالص وقالوا لها يعني عمرك قرب ينتهي البنت دي كان عمرها 26 سنة وكانت بتشتغل نقيب في الجيش نقيب تمريض فرحت ازورها في المستشفى في اسكندريه وانا بزورها وقاعد وياها كده وطبعا متالم للوضع بتاعها فبقول لها يا فلانه انت عامله ايه قالت لي نشكر ربنا وهي طبعا عشان تمريض ففاهمه اللي عندها كويس عايزه اجيب لك حاجه عايزه اجيب لك بتقري قالت لي راحت مغيره وشها كده وشها كان عليه ابتسامه لطيفه غيرت وشها قالت لي هو في حاجه غيره تتقرا فانا ساعتها يعني كشيت كده هو ايه اللي غيره يتقرا قالت لي سفر الرؤيا طبعا سفر الرؤيا مش لازم استعد للابديه فعلا بعد المقابله دي ب 11 يوم راحت السما لكن انا لا انسى آه ازاي كانت مبتسمه وبعدين لما قلت لها بتقري حاجه او هتقري حاجه تروح قايله لي على آه، سفر الرؤية وبعدين كانت بتسلي وقتها انها تقرا باراجراف في سفر الرؤية وتروح كانها بتصليه وبعدين تروح رسماه بالرصاص على ورقه بيضة كده المشهد نفسه فبعد ما تنيحت وجدوا عندها سفر الرؤية كله بالرسومات الرصاص الخفيفة كده وكلها تعبر عن مدى الرجاء وأن الله كان يعضد يمينها وهي بتكتب أو هي بترسم دي أول فئة الله يعضد الضعفاء جسديا ونفسيا نمرة اتنين يعضد الفئات الضعيفة اجتماعيا يعني ايه الفئات الضعيفة اجتماعيا في طبعا في اي مجتمع في مهمشين وفي مستضعفين وفي طائفة كده يسموها يقول لك الذين يعيشون على هامش الحياة ويقول لك الذين لا صوت لهم بعض التعابير الاجتماعية اللي ما بيشتركوش مثلا في التصويت الفوتنج كويس لأن محدش يعرفهم خالص واللي عايشين في مناطق صعبة كده لكن أخطر آه، الفئات المستضعفة اجتماعيا هي فئات اليتامى والأرامل عشان كده الله قال على نفسه أبو اليتامى وقاضي الأرامل هذه الفئات يقول كده عليها الإنجيل برضو في سفر المزامير الرب يحفظ الغرباء يعضد اليتيم والأرملة يعضد اليتيم والأرملة طبعا زمان ما كانش فيه قوانين التأمينات ولا المعاشات ولا المستشفيات ولا الوحدات الصحية ولا بيوت الضيافة للأطفال ما كانش فيه كل الكلام ده بس كان فيه ربنا وما زال يعمل أن الله يعضد اليتيم والأرملة والفئات دي بالذات رغم الانتشار الواسع للعمل الاجتماعي الكبير في خدمتهم في كل مكان يعني بقى دلوقتي في بيوت مسنين في اجتماعات للأرامل في بالنسبة لليتامى في خدمات كتيرة بتقدم سواء في مجال صحتهم أو مجال تعليمهم أو مجال رعايتهم كل ده أمور جيدة جدا وناجحة وحلوة خالص ومطلوبة لكن اليتيم والأرملة هم فئتين من الفئات المستضعفة على مستوى أي مجتمع ويحتاجوا كل عناية وكل رعاية ويحتاجوا كمان إن اللي بيتعاملوا وياهم يكونوا في منتهى الأمانة منتهى الأمانة كلنا نتذكر أرملة صرفة صيدا في العهد القديم وإزاي عضد الله إيليا في وحدته وعبادته لما ابتدى يبعت له الغربان الغراب اللي كان بيقدم له آه، خبزة للأكل وعضد أرملة صرفة اللي كان ما عندهاش حاجة غير آه، الزيت والدقيق وكمية صغيرة تعمل بيهم فطيرة وتاكلها هي وابنها وتموت هكذا عبرت ولكن الله عضدها ولأنها بالأمانة بالقليل اللي عندها خدمت نبي الله وكانت النتيجة إن الزيت لا يفرغ والدقيق لا ينتهي وتعيش في وسط المجاعة ويعضدها الله ويعطيها مثالا يعطي لنا مثالا كيف إن هذه الإنسانة الأرملة أو هذا الإنسان اليتيم كيف أن له علاقة قوية بالله والله بسبب أمانتهم بيقدر يخدم ناس كتير أرملة نايين في العهد الجديد أرملة نايين أرملة ملهاش سند ملهاش دخل ملهاش حد يقف جنبها وبقى عندها ابن وحيد والابن الوحيد ده حطت فيه كل رجائها كل رجائها كل مستقبلها كل حاضرها يعني ممكن تقولوا كده كأن الاتنين دول الأرملة وابنها كانوا عايشين بقلب واحد لكن الله يسمح بأن هذا الإنسان أو الشاب ده يموت وطبعا تجربة قاسية للغاية شديدة والله يتمجد ويتحنن فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي ثم لمس النعش وقال أيها الشاب لك أقول قم فجلس الميت فدفعه إلى أمه يعضد صح دي معجزة وأقام فيها الشاب لكن حتى في القصص المماثلة اللي ممكن تحصل لا كلام الناس يعضد الإنسان الحزين ولا العبارات الفاضية تعضده لا يعضده إلا الله ويعضده من خلال الكتاب المقدس ومن خلال عبارات وآيات الكتاب المقدس عشان كده دايما نوصي أي إنسان يتعرض لتجربة شديدة مماثلة إن لا يعزيه شيء غير كلمة الله في الكتاب المقدس خالص عليه يقرأ ويستلهم التعزية من كلمات الله والمواقف اللي بتيجي قدامه وطبعا سفر المزامير بيساعد في كده كتير ده النوع التاني اللي هي الفئات الضعيفة اجتماعيا نوع تالت الفئات الضعيفة روحيا والضعيفة روحيا دي بقى بيحصل فيها حاجات كتيرة خالص روحيا المقصود بيها ضعيف اللي هو وقع في خطيه اللي بنسميها كده فئات الساقطين وسواء الخطية صغيرة أو كبيرة مش ده المجال بتاع كلامنا لكن الفئات الضعيفة روحيا هو احنا لما كنيستنا بتعلمنا يكون لنا دايما علاقة قوية بالله من خلال وسائط النعمة وسائط الروحية الهدف أن يكون للإنسان القوة الروحية فلا يسقط وان سقط يقوم وان قام يقدم توبته لكن في واحد بيقع في واحد ارادته ضعيفه يقول لنا كده برضه في سفر المزامير تعبير لطيف قوي الرب عاضد كل الساقطين يعني هو بالظبط كده تصور ان واحد واقع على الارض مستني بس الله يقول له الشخص يقول له الله يقول له ايدك يا رب عشان اقوم ايدك يا رب هو لا ينتظر اي شيء غير الكلمه دهات ايدك يا رب ايدك يعني انا ارادتي عايزاك عايزاك تخلصني تساعدني والرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين يعني هو كان واقف وابتدى ينحنى هيقع لسه في السكة يعني فالله يعضده ويقيمه رحيم ورؤوف طويل الروح كثير الرحمة لم يصنع معنا حسب خطايانا لم يجازنا حسب آثامنا يعرف جبلتنا أننا تراب نحن وطبعا الساقطين عبر التاريخ كتير خالص لكن يعني لو وقفت وياكم عند سقطة داوود في العهد القديم سقطة داوود سقطة شديدة وازاي هذا القامة الروحية يقع الوقعة دهيت قد أخطأت إلى الرب ده داود بيعترف زي ما بنصلي في مزمور التوبة فيقوم نسان النبي يقول له قال لداود الرب أيضا نقل عنك خطيتك لا تموت وهذا اسلوب الله انه يعضد الخطاه وده اللي يمكن بيعمل لكم علامه استفهام كبيره ازاي كان في عمق الشر وبقى في عمق النقاوه موسى الاسود في عمق الشر ويجي لعمق النقاوه تحصل ازاي يعني مريم المصرية في عمق الخطية وبعدين في عمق التوبة والنقاوة هو ايه اللي بيحصل اللي بيحصل حاجة احنا مش شايفينها بعينينا لكن ذراع الله الذي على الصليب يمتد نحو هذه النفوس الساقطة فتقوم وتجد نفسها في حياة جديدة حياة توبة داود كده ده يمكن المثل الحلو اللي كلنا بنحبه مثل الابن الضال الابن الضال ده اللي عاش اولا في بيته متذمر ومش عاجبه حاجه وخد طلب نصيبه وتعامل مع ابوه بجفاء وخد نصيبه ومشى ويا اصحابه وعاش زي ما هو عايز وخد بيقول- بالك يقول لك انحدر بيقع بينزل طيب يا انت الابن الضال انحدرت ورحت خالص وصلت لغاية القاع عند الخنازير مفيش قاع بعد كده بقى خلاص خنازير يعني وحل ولما قعد جات له الفكرة ان كم يفضل من الخبز عند ابي وانا اهلك جوعا لانه احتاج انه ياكل مش لاقي الاكل وبعدين شايف قدامه الخنازير ما كانش بيشوف المنظر ده في بيت ابوه وبعدين عمل بروفة على نفسه وارجوكم تلتفتوا للنقطة دي جدا لا ده انا اقوم واذهب الى ابي واقول له اخطأت يا ابتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا ان اودع لك يا ابن يجعلني كاحد اجراء دي البروفة وكان ممكن انه يكتفي عند البروفة هبقى اقوم واروح بكره الصبح آه، الاسبوع الجاي لما يحصل كذا لكن لانه كان صادقا في توبته وفي رغبته وفي رجائه الله مد يمينه وعضده لما تقرا في الفقره الانجيليه في لوقا 15 يقول لك فقام يعني خلص البروفه وراح قايم فعلا على طول مفيش جاب في الوسط مفيش وقت ضايع مفيش تأجيل مفيش كسل مفيش آه، آه، يعني تطويل في الموضوع فقام وراح على طول الحتة دهيت لما تقراها في الإنجيل بمشاعرك تعرف إن ده مش تصرف إنسان ده واحد سلم إرادته وربنا بقى كمل المشوار لقى أحضان أبوه المفتوحة وأبوه الذي يقبله ويجد آه، الحلة الجديدة والحذاء الجديد والخاتم وذبح العجل المسمن ويجد الفرح ده كله الله يعدد الساقطين طبعا آه، نماذج كتيرة وأمثلة كتيرة مش هنتكلم فيها لكن برضو الكلام ده ينطبق على المرأة السامرية كانت كساقطة روحيا وازاي نهض بيها إلى أن صارت قديسة قلت لك ثلاث نوعيات دلوقتي فئات ضعيفة جسديا ونفسيا زي المرضى وفئات ضعيفة اجتماعيا زي اليتيم والأرملة وفئات ضعيفة روحيا زي الساقطين في أشكال كتيرة من الخطية لكن ده كله من النواحي السلبية ولكن الله أيضا يعضد الصديقين والأبرار الصديقين والأبرار يعضدهم طب بتعضدهم ليه يا رب قال علشان الصديقين والأبرار فئات ضعيفة ضعيفة في حياتها وكلمة ضعيفة هنا مش بمعنى ويكنس واحد ضعيف لا بمعنى أن الإنسان متضع الإنسان الذي يحيا في الاتضاع زي أمنا العذراء قالت إيه أنزل ها الأعزاء عن الكراسي وإيه رفع المتضعين أهو كده بالظبط أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين والله يعضد هذه الفئات وبنقراها في سير قديسين كتير ان الله يعضد الانسان هو انسان حلو لكن الله كمان يعضده يقويه يشدده في آه، الحياه بتاعته او في الخدمه بتاعته وتلاقي واحد تقريبا بلا امكانيات خالص واحد زي ماري مرقس لما جه يبشرنا هنا كانت امكانياته ايه مفيش امكانيات لكن الله يعضده ويكون هو البذرة الأولى لتقديم الإيمان المسيحي في كل أرض مصر جاب الحاجات دي منين قال يمين الله صنعت قوة يمين الله رفعتني نسمع كمان في الكتاب المقدس عن موسى النبي يقول كده عندما طلب الرب من موسى قيادة الشعب في الخروج من مصر جه موسى واعتذر وقال له يعني الحقيقة أنا لساني يعني على قده أو بنص لساني يعني كده مش هعرف أتكلم كلمتين على بعض والله يطمنه ويقول له روح وتشجع وأنا خالق الإنسان وخالق لسان الإنسان يقف جنبه ويسنده إني أكون معك أكون مع فمك أعلمك ما تتكلم به وابتدى موسى في النهاية يطيع ويدخل لفرعون ويطلب إطلاق الشعب وفرعون يرفض القصص بقى الكاملة بتاعت العهد القديم كلها ويبتدي موسى صاحب اللسان الضعيف الله يعضده ولأنه اعترف بضعفه وعندما يعترف الإنسان بضعفه أمام الله في مسيرة حياته الروحية الله يكمله والله يعضده اوعى تقول طول ما انت ويا ربنا تقول ما اقدرش لا هو مستعد وخلي الصورة دهيت واضحة قدامك يد المسيح أو ذراع المسيح الممدودة على الصليب ما زالت ذراعه ممدودة ممدودة لكل واحد اطلبها بس هات ايدك يا رب وياي هات ايدك في العمل ده او في الموضوع ده او في الحكايه دهيت وزي ما استعرضت وياك اشكال من آه عضد او تعضيد الله للبشر في ظروف متنوعه الاباء الرسل ايضا كان حيلتهم ايه صيادين سمك واحد عشار زي لاوي ايه امكانياتهم في المجتمع امكانيات بسيطه خالص لكن لان الله يعضدهم فتنوا المسكونه شوف التعبير فتنوا يعني ادهشوا ادهشوا المسكونه بكل اللي عملوه ومن خلال ال 12 تلميذ وال 70 رسول والقديس بولس الرسول العدد القليل ده اللي لفوا في كل حته وصل الايمان المسيحي لكل انسان عضدهم بالتعليم ايه بطرس الصياد اللي يقف يقول ويتكلم وفي عظه الاف تؤمن جابها منين دي جابها منين الله يعضده يعضدهم ربنا انهم يصنعوا معجزات برغم زي ما قلت لكم امكانياتهم ضعيفه جدا عضدهم انه يعطيهم سلطان على الارواح النجسه وامكانياتهم ضعيفه خالص والله الذي صنع في القديم هذا يستطيع ان يصنع هذا او نفس الامر في كل زمن وفي كل جيل الله عضتهم ان اعطاهم فما وحكمه ده بولس الرسول وهو في السلاسل وبيقدم قضيته يقف الملك قدامه يقول له بقليل تقنعني ان اصير مسيحي الملك الوثني الروماني بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا طبعا بولس الرسول ما كانش بي يقصد بالكلام انه يحوله يكون مسيحي لكن هو بيتكلم بيعرض قضيته بيستعرضها قدام الملك بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا يروح بولس الرسول مكمل قول له بقليل وبكثير كنت أصلي علشان مش أنت بس عشان أنت وكل المستمعين أو الحاضرين يعرفوا المسيح المخلص الخلاصة التصقت نفسي بك يا رب يمينك تعضدني وانت بتحتفل بعيد الصليب يوم السبت والحد والاثنين بتنظر ليد المسيح الممدودة على عيد على عود الصليب وممدودة نحوك ممدودة لكل واحد فينا ممدودة علشان تبقى عارف ان المسيح يشاركك ويعضدك وتقف وانت بتصلي نشكرك يا رب لانك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا اليك اشفقت علينا وعضدتنا وساعة ما تيجي عند كلمة عضدتنا انظر وارفع قلبك لصليب المسيح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد Min el-lil och eduk sabatri ke ilke ayum nevmati. Bekristus.
اسمه بكلوم تديرهم به تنتكمة خريستوس إرشوس Ni aronim, ni mominim, ni sitinim, ni karbos.
ستيمون ونينان أكتشيت خريسم موسيستيمت أوي بديمير شيد Dimet kelo indi jakobbin och gena dimet osala.
لكذا صلبنت دافيد تس صوفيا انت سولومون بابن مبارك لدم في طبيعي جيني أبو الصولوس.
بجزا ويارك وانخنا بتاورت في بنيوت الطايوت نارشي رسي بابا عفتا وادرو نمبني ودم متروبوليتي صابا مرقص نمني ودني بسكوبس نيت كينين من نودن ديت بفيتا جنو جنوس رونوس لان ميشورون بين مانسيونيري نيكولن تفسغي وانه غاجتي وصبي سيت النوت شرف كين كولي طوي بيرسو زاريا كنت بكان النوبي نالي والخنوارين قضاب نيشتين نايك كيري ليسون كيري ليسون كيري افلوغيسون من اسم اسمه يروس يروس تيمت كوني بولغوين باسمه ليترأف الله علينا وباركنا وزرج علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين ولية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس أربعة حيوانات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماء وكل الذين أرضوا رب عملهم الصالح منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديس هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة عيد الشهداء وبركة عيد الصليب وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا آمين بخريستوس بالنوت امين اسشون أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير صار ربنا إن لك الملك والقوة والمجد والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم.
ومع روحك أيضا